الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله لقاء إن شاء الله ربنا يجعله طيب ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا نجدد فيه النية لله يا رب اجعلنا ممن يتعبد لك في كل لحظة في كل نفس في كل همسة في كل سكنة في كل حياتنا ربنا يجعلها تعبدا لله سبحانه وتعالى يجعلنا على منهج أبونا وسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لما سمعنا في القرآن بيقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ربنا يجعلنا ممن يحيا في سعادة في الدنيا والآخرة سعادة في الدارين سعادة نكتشف بيها قدراتنا سعادة حقيقية مش سعادة وهمية مش سعادة بتخلي الناس تفهم إن الفلوس هي السعادة أو إن السلطة هي السعادة أو إن الولاد هم السعادة أو إن المناظر والمظاهر هي السعادة أو إن الأصحاب هم السعادة أو إن الشهرة هي السعادة قد تكون هذه الأشياء من السعادة ولكنها ليست كلها السعادة الإنسان جل شأن الله ربنا اداله قدرات وإمكانيات وطاقات هائلة فاكتشفوا البشر الذهب اكتشفوا المعادن وفي أغلى من الذهب اليورانيوم وغيره من الحاجات اللي بتدخل في الطاقة النووية والإشعاعية اكتشف الإنسان بقدرة اللي ربنا اداها الكهرباء مثلا وتغيرت خريطة العالم كله وتغير وتبدل الليل بالنهار والنهار بالليل سبحان الله بسبب اكتشاف زي الكهرباء وزي اللمبة وزي المحركات اتغيرت خريطة أوروبا وهيكلة أوروبا وأمريكا اللي طلعوا في سنين قليلة جدا نتيجة اكتشاف الإنسان للبخار مثلا أو مكنة البخار اللي بتطلع طاقة اللي بتولد من الحركة طاقة بتدينا الغزل والنسيج والسيارات وغيرها من الصناعات والثورة الصناعية الإنسان اكتشف كثير من القدرات التكنولوجية والتقنيات العالية جدا كل الاكتشافات اللي اكتشفها الإنسان اللي وصلتنا حتى لحد المريخ اللي من كام يوم احنا النهاردة كبشر ربنا أنعم علينا على مجموع البشر في مجموعة من الناس قدرت توصل بالفضل لله سبحانه وتعالى ينزلوا على المريخ مش القمر القمر بقى موضة قديمة الإنسان اللي بيطلع فوق القمر ده بقى موضوع من زمان قوي بقاله سنين طويلة النهاردة البشر وصلوا للمريخ وهبطت بالفعل أول مركبة فضائية على سطح المريخ البشر اكتشفوا اكتشافات هائلة لكن مع كل الاكتشافات الهائلة والعبقرية والقدرات الخالق الخارقة والهبات اللي ربنا وهبها لهؤلاء البشر تظل الاكتشاف أو الاكتشافات كلها كلها أيا كانت مش عدد الاكتشافات ما احنا عارفينها في اكتشافات مش في دماغنا كده يعني زي اكتشاف الصرف الصحي مثلا زي اكتشاف الحمام المرحاض التواليت اكتشاف بقى اكتشاف تخيلوا هذا الاكتشاف لو مش موجود شكل البشرية وحياتهم هتبقى ازاي البيوت الفارهة والقصور و... والشوارع وحتى المساجد ودور العبادة هتبقى ازاي لو ما عندناش صرف صحي وحمامات اكتشافات ممكن تبقى مش في دماغنا لكن غيرت خريطة العالم الاكتشافات دي فعلا فعلا غيرت شكل الكرة الأرضية كله وغيرت طريقة تفكير الإنسان وطولت فعلا في عمر الإنسان بما فيه من بركة ربنا ادهاله لأن النهاردة اللي كان عايز يتعلم في أمريكا ولا في الصين ولا يروح يعمل عمرة أو يحج أو يروح السعودية من مصر أو من أي دولة كان ممكن يقعد شهور طويلة وفي حاجات بتاخد سنين طويلة النهاردة سبحان الله بالطيارة وبالصاروخ بعد كده والله أعلم باللي جاي كان قبلها الراحلة والعربية فعلا اكتشافات مهولة اكتشاف زي البنى بارتفاعات خلى الناس بدل ما بيتوسعوا أفقي ونملى مصرنا خلانا نعيش على 6% من البقعة الأرضية اللي ربنا ادهلنا في مصر في الدلتا بس بدل ما احنا بنعيش في بيت دور ودورين بالكتير بقى عندنا 50 دور و60 دور وعندنا أبراج وفي دول تانية ناطحات سحاب عدت الميل الميل الميل ده 1600 متر أكتر من كيلو 6 من عشرة فوق سطح الأرض فيهم آلاف من البشر الدنيا اتغيرت اتغيرت خالص واحنا في مصر عايشين مع هذه التغيرات بس بطريقة مختلفة يظل أعظم اكتشاف اكتشفناه فعلا نحن البشر بجد هو البشر آه اليابان اتدغدغت ضربت بالقنبلة الذرية ولم تملك من الذهب والفضة والبترول والنفط والتكنولوجيا الصناعية والثورة العظيمة في الآلات البخارية والارتفاعات الخارقة كانش عندهم أي حاجة بعد الحرب العالمية الثانية وده كلام حقيقي مش قادرين يكتشفوا حاجة لكن اكتشفوا أهم حاجة وهي البشر مش هنقول لعبوا على البشر لكن اكتشفوا الطاقة البشرية الهائلة اكتشفوا البشر اللي هم أغلى من الذهب والفضة والبلاتين واليورانيوم اكتشفوا البشر واكتشفوا الإنسان اللي هو أعظم من كل الطيارات والصواريخ وأعظم حتى من القنبلة الذرية وأعظم من الكهرباء وأعظم من كل الاكتشافات الإنسانية البشر النهاردة بكلمكم وأنا بقول لنفسي قبلكم إيه اللي حصل؟ إحنا ليه مش بنكتشف نفسنا كمصريين؟ بجد سبحان الله ربنا أنعم عليا في الأسبوعين ثلاثة دول بخمس ست سفريات كده برجع على البرنامج اللي منهم المدينة ومكة في السعودية يعني عموما واللي منهم في انجلترا وفي لندن واللي منهم في ايطاليا وميلانو واللي منهم في فرنسا وباريس ما شاء الله لا قوة الا بالله نقولها من نعم ربنا الله اكبر اللهم لا حسد بس بعد كل ده جيت في يوم واحد بس عشان اراجع اكتشاف البشر واتصدمت بصدمة عنيفة جدا وخلونا نتكلم في الواقع شوية وهي دي قلب التنمية البشرية عشان نطلع من الواقع بتجربة بمثال نشوف لنا حل في الأزمات جات لي صعقة لما عرفت إن الجنيه بينهار قدام الدولار وإن الإنسان المصري هو زي ما كان بقاله سنين طويلة أوي أرخص حاجة موجودة في مصر وبدأت أشوف ليه مش بنكتشف الإنسان المصري نزلت مطار القاهرة وأنا كنت جاي من لندن وكل اللي قابلتهم في لندن كانوا كل ليلة رأس سنة من 15 و 20 سنة كلامهم ليا عمرنا ما قدمناه في لندن ليه كنتوا بتبقوا فين قالوا كنا بنبقى في مصر انهيار او يعني ما يقرب من انهيار للجنيه المصري وان شاء الله ربنا يعافيه ويرجع احسن بكتير وده حصلت قبل كده كتير والجنيه المصري هبط هبوط شنيع من سنوات قريبه قبل الثوره وصل لحد 8 جنيه ورجع تاني بقى ب 5 جنيه ويا رب يرجع يبقى بخمسة وشوية ولا بخمسة جنيه ويا رب يبقى أحسن من كده ونعدي من الأزمة دي لكن الأزمة دي بتعدي وتمر بس بشروط بشروط نكتشف البشر بقيت من جوايا متضايق بصراحة زي زي أي مصري هطق يعني بصراحة هنفجر هموت رحت مطار لندن هيثرو وأنا شفت اللي فيه وجاي بالطيارة على مصر الطيران أحسن طيران في الدنيا بالنسبة لنا يعني أو يمكن بالنسبة لي عشان مصري لكن خليني أقول لكم خلاصة الكلام لما أنزل مطار القاهرة وألاقي ناس طيبين جدا ومحترمين جدا وقمة في الأخلاق ما هم مصريين إخواتي إخواتي أهلي بجد هم أهلنا كلهم ابن خالتي وابن عمتي وأخويا و... إحنا يعني ناس طيبين زي الفل بس زحمة في طابور طويل جدا بس في ناس بتحترم الطوابير وفي ناس ما بتحترمش الطوابير في تواجد أمني في الجوازات وبدأت ما شاء الله أشوف بنات محترمات زي الفل ربنا يحميهم متحجبات مصريات عاديين بيشوفوا الجوازات وعندهم ابتسامة وبدأت أشوف مع الابتسامة رجالة تانيين واقفين على جنب في الشرطة بقى ولا في الجمارك في المفروض واجهة مصر الحقيقية اللي ممنوع فيها التدخين زي ما هو ممنوع على الطيارات وممنوع في المطارات في العالم كله بس بدأت أشوف رجالة والله ناس طيبين بس بقيت حزين قوي وناس اخواتي مش عايزهم يزعلوا مني لان انا بتكسف لما اكلمهم لكن من حقهم عليا ومن حقي عليهم ان ناخد بالنا قاعدين يشربوا سجاير في مطار القاهرة قاعدين اتنين تلاتة بيشربوا سجاير عادي جدا يعني الموضوع ما هو محدش بيحاسبهم وهم مش بيحاسبوا نفسهم وهم مش محاسبين نفسهم على نظرة حد غيري انا بحبهم بس حد غيري بيبص لهم وهيحتقر فعل شرب السجاير في مكان ممنوع فيه التدخين وخصوصا إذا كانوا رجالة شرطة أو رجالة جمارك أو حد مسؤول عن واجهة الوطن مش مشكلة هتعدي بس لا مش بس دي اللي بتعدي واحنا طالعين لسواقين تاكسي ربنا يا رب يرزقهم الرزق الواسع ولا رجالا من بتوع السياحة يا رب وسع عليهم وبارك لهم مش لاقيين زبون واحد يركب معاهم تاكسي ولا عربية ليموزين وهم بيشحتوا الناس من أمين شرطة أنا عارف إن بدأ يتغير وأكيد بيتغير ويتطور ولا صول ولا حد بيقول الحمد لله على السلامة يا باشا نفسه في 5 جنيه نفسه تحط إيدك في جيبك وتديله 5 جنيه ولا 10 جنيه بيجرحني وبيقطع في قلبي لأن عارف إنه محتاج لكن مش كل حد محتاج يمد إيده ويقول للناس يعني بطريقة قبلناها أو ما قبلناهاش وكل ده بقوله وأنا بحترمهم وفعلا بحبهم ولو مش بحبهم هطنش زي ما طلعت بره المطار وكانت الفاجعة اللي صوتي راح من ساعتها لحد دلوقتي من يومين لما بص الاقي مطار القاهرة المطار اللي يعني ما شاء الله اللي كان بيدخل فيه زمان بيعمل مليون حساب لحد يلقطه من بتوع امن الدولة ولا من بتوع الداخلية عشان يقول له بطاقتك عشان يكشف عليه ولا يكون عامل مخالفة اللي مش ممكن واحد فيه يخالف المرور ولا يقف فيه في حتة غلط عشان الاقي مطار القاهرة فيه ثلاث صفوف عربيات راكنة ما فيهاش حد قاعد فيها راكنة وسايبة المطار يضرب يقلب في فوضى حقيقية من ناس طيبين محترمين ناس كلهم اخواتي واهلي وناسي واتنين امناء شرطة واقفين على جنب ولا في دماغهم القضية وظابط واحد ما كانش موجود يوم واحد واحد اللي هو اول السنة الجديدة وبدايتنا في دخولنا في 2013 واحنا خايفين من ازمة الدولار مفيش حد خالص متحمل المسؤولية شفته في مطار القاهرة كان نفسي يبقى معايا كاميرا وانا بقول للاستاذ حسن حسان والاستاذ محمود حسان وهم في القناة وكل القنوات المحترمة اللي فعلا بتعمل إنارة لا إثارة اللي فعلا عايزة ترفع البلد وانا بكلم الناس ووقفت الواحد ما انا عايز العربية تيجي عشان احمل الشنط وانا معايا عيالي وناسي ومش ممكن اوافق حد يطلع في المكان اللي لما اطلبه واكون انا بره اطلبه في الموبايل اللي بقى ببلاش واقول له انا واقف بره اطلع لي فيطلع لي فاحط الشنط وامشي لكن الناس واحد ناقشته وانا واقف مستني بقى عربيه تيجي ما هو ما فيش عربيه تعرف تعدي فقلت له لا العربيه تحمل الشنط وهو نازل من عربيته ويسيبها ويمشي قلت له يا اخي استخدم الموبايل ربنا يكرمك وانا مبتسم وكنت لسه ماسك نفسي ما تكلم اللي جاي لك قال لي ما هو كلمني في التليفون قلت له طب كلمك وهو بره قال لي اه قلت له طب هو فين قال لي ما انا هنزل ادور عليه قلت له طب ما انا بطلع بره المطار عادي يعني مش بلد كبيره طب انت معاك شنط عشان تركن هنا قال لي اه قلت له طب هي فين وانا اشيلها لك احطها لك في الشنطه قال لي مش عارف ما هو الراجل هنزل ادور عليه اتاري ثلاث صفوف العربيات كانوا كده نزلوا يدوروا على اصحابهم وسابوا المطار دون اي مسؤوليه انا اتكسف اعمل كده الاكتشافات اللي اكتشفناها ان المساله بتبدا من البشر ان الناس يبقى عندها احساس وكلنا عندنا احساس بس يبقى عندنا احساس بالمسؤوليه لما بدات اقول له يا اخي مش هينفع مش هينفع ما انا ممكن ابوظ البلد وارمي شنطه في النص واقف الطريق ومحدش معدي ونفسي بس اشوف ضابط شرطه ولا عسكري ولا امين يكلمني حتى ولا كأن في دماغه ولا البلد بلده ولا القضية قضيته ولا المشكلة مشكلته المشكلة كان نفسي تتصور وأنا مش من بتوع الموبايلات اللي بيصوروا واللي بيعملوا فضايح لبلدهم احنا مأمورين نستر على نفسنا هنعرف ان عندنا مشكلة ونعترف بيها أزمة اقتصادية موجودة أزمة اجتماعية موجودة أزمة أخلاقية موجودة أزمة دينية موجودة احنا عندنا أزمات كتير بس أنا بدأت أزعق مش في حد بدأت أزعق يا جماعة ما ينفعش نسيب عربياتنا ونمشي يا ناس مش دي المرجلة مش دي الرجولة مش دي بلدنا كنت واقف قبلها بيوم أربع ساعات ناس واقفين وأنا كنت واقف وسطهم عشان يروحوا لندن آي يدفعوا 150 جنيه تذكرة بس اللي أقوله لكم مش 150 جنيه مصري 150 جنيه استرليني في عيلة مكونة من عشرة ستة عيلة وأربعة عيلة يدفعوا 1500 مش جنيه مصري استرليني ويقفوا أربع ساعات عشان يطلعوا لندن اي اللي برج القاهرة برقبتها وبرقبة لندن اي وجو القاهرة برقبتها ومش سياحة يعني شاذة ولا ناس بتسكر ولا تشرب خمرة لا ده عيلة وناس عاديين لكن بقيت اسأل ليه ما جوش عندنا ليه مش احنا ليه مش احنا اللي بجو القاهرة وروعة نهر النيل وبرج القاهرة والأهرامات تاني المشكلة لا في الأهرامات ولا في برج القاهرة ولا في نهر النيل المشكلة فينا احنا فينا في اتنين أمناء الشرطة اللي بقى نفسي انه يكلمني حتى يرد عليا وانا بزعق كان نفسي اعمل محضر للشرطة لتقاعس رجال الشرطة عن القيام بأداء مهمهم اللي بتعطلني وتحرق دمي وتجيب لي الضغط اللي ما شفت الضابط اللي ما شفتش حد في الآخر امين الشرطه وانا بستفزه على وجه الحقيقه قال لي ما الناس ما بتسمعش الكلام قلت له يا اخي انا اول واحد اسمع الكلام قول لي على حاجه وانا اعملها قول لي على حاجه وانا انفذها بس خليك معايا لان قبلها باسبوع انا كنت واقف مع ضابط شرطه محترم جدا خدته الحمايه جدا علشان في واحد كان بيدي الرخص للصول اللي معاه والصول كان بيتكلم في الموبايل وسابه ومشي فسابه ومشي السواق ساب الصول ومشي لان الصول سابه ومشي ومشي وما احترموش فالظابط خدته الحميه جدا لان لازم نحترم الداخليه ولازم نحترم الداخليه وانا كنت واقف وقلت له ادفع المخالفه اللي انت عايزها واقطع رقبه اللي ما يسمعش كلام رجل النظام عشان احنا كلنا نطلع من المركب واحد سواق تاكسي كان جاي في الاخر في مطار القاهره وانا واقف وزعق لنفسي فبيسال واحد ايه الموضوع قال له ده واحد بيحب البلد بس شاف البلد دماغه لسعت فخدت من نعمة ربنا لقب لسعت يبدو ان ناس كتير هتلسع في البلد عشان بتحب البلد الناس بره بيقولوا علينا ايه تعالوا نشوف التقرير ده ده واحد كان في القاهرة بيصور بس مش هجيب لكم حاجة وحشة خالص لكن هجيب لكم حاجة من على النت اللي بيقولوها على البلد عشان كده ما عندناش حد بيجي البلد في يوم عادي طبيعي جدا جميل جدا في يوم مشمس جوه القاهرة شوفوا كانوا بيقولوا ايه تعالوا نشوف التقرير في شكله اللي احنا بنشوفه كل يوم واللي بنعيش جواه من غير ما نعمل حاجة تعالوا نشوفه ونكمل
is Egyptian traffic. Part 7. Rush hour is every single hour of the day. And this is right from our balcony. These are the sounds we hear every day. Isn't it great living here? It's amazing. It is amazing to live in this country, in this apartment, where the streets are completely empty and there's not a single car. Oh, apparently there's an ambulance, but he's not getting anywhere anytime soon. traffic extends further than what I can see, past my eyesight. This is Egyptian traffic. And there's movement. There is movement.
انتوا عارفين اظرف حاجه في الموضوع ان الشارع ده رايق جدا والزحمه اللي موجوده في الشارع زحمه مفتعله واحسن حاجه في الموضوع بقى او اروش حاجه او اضحك حاجه او اطرف حاجه ان الشارع ده واقف مفيش اي حاجه توقف ولا في اشاره مرور ولا في زحمه قدام واخر لقطه لو رجعت مفيش حاجه ده هو حد مهدي كده والشارع وقف والراجل بيعلق لاندهاشه ورؤيته ووجهه نظره يعني ان الشارع ده يعني حاجة اميزنج ولا حاجة عبقرية بس أظرف حاجة وأصعب حاجة وأكتر حاجة ممكن تبكينا إن أنت اللي تبقى في عربية الإسعاف أو حد بتحبه اللي هو مش عارف العربية دي هتروح فين وتيجي منين في الشارع اللي واقف ده شارع عادي خالص يعني بس عربية الإسعاف هتروح فين خليني أقول لكم من مصر لليابان من مصر لليابان اللي قدرت تقف على ابواب النهضه الحقيقيه بكل عزه وفخر وشموخ وهقول لكم الكلام اللي اكتشفوا بيه أعظم اكتشاف هو طاقة الإنسان وده جوهر النهضة في اليابان اليابانيين أمنوا بقدرة الإنسان ولذلك فجروا الطاقة الموجودة جوه الإنسان وعملوا فيه بقى اللي هقول لكم عليه واللي هقوله من الورق والكتب واللي هقول لكم كلام الناس اللي بتفهم هقول لكم كلام الناس اللي مش بتفهم عشان يعني هي يعني لا لا دول اللي بقوا موجودين في الحضارة الإنسانية اللي بنقولها دلوقتي دون تدخلنا في واقع الدين أو غيره من التدين أو غيره لكن من الآخر يعني اللي صنعوا النسيج الناس اللي قالوا في سبع سنين هنبقى أقوى دولة في العالم في صناعة النسيج فبقى النسيج ده اللي احنا بنلبسه كلنا واللي بنلبس منه القمصان والجلاليب والطاقيات والسبح اللي بنسبح بيها دول أقوى ناس صنعوا نسيج في سبع سنين بعد ما اتضربوا بالقنبلة الذرية وليه بنقول على دول؟ لأن دول أعظم سيارة ممكن نركبها في المملكة العربية السعودية أو مملكة البحرين أو دولة الكويت أو إمارة قطر أو جمهورية مصر العربية أو ليبيا أو أي دولة في الشرق الأوسط أو إسلامية ونحن في قناة الرحمة في قناة إسلامية ونبحث عن أعلى تكنولوجيا موجودة في السيارات هتبقى السيارة اليابانية وأفضل كاميرا بنصور بيها دلوقتي هي الكاميرا اليابانية وأعظم قلم ممكن نبقى بنكتب بيه هو القلم الياباني اليابانيين عملوا ايه اول حاجه عملوها بعد ما اتضربوا بالقنبله الذريه مش لازم نتضرب بالقنبله الذريه احنا عندنا ثوره حقيقيه نقدر نطلع منها بالاتي وانا هقول الكلام ده من الورق اليابانيين بثوا في نفسهم روح التضحيه والامل الاثنين مع بعض بداوا يضحوا بوقتهم بعمرهم بجهدهم لتسيير عجلة الإنتاج لأن عندهم أمل إن هم في سبع سنين يبقوا أقوى دولة في العالم في الغزل والنسيج اليابانيين خلوا الإنسان لا يحب الاستسلام اليابانيين خدوا قاعدة وعملوها أساسية إن كل يد ينبغي أن تعمل أول قاعدة عملوها إن كل يد ينبغي أن تعمل السفير الأمريكي عمل كتاب لما كان في اليابان سفير يعني كان عايش في اليابان سماه اليابانيون وتحدث عن سر نهضة اليابان قال إن سر نهضتها شيئان اثنان هما واحد إرادة الانتقام من التاريخ إن هما كانوا مهزومين واثنين بناء الإنسان عشان كده اليابانيين أزالوا كل أدوات التخدير والقتل العقلي كل حاجة كانت بتوقفهم وتوقف عجلة الإنتاج شالوها من قاموس حياتهم والكلام ده قاله السفير الأمريكي وقاله السفير البحريني اللي كان موجود عند اليابانيين اللي هو خليل حسن بيقول يقولون من لا يخطئ لا يعمل كلمة المخطئ في اليابان تعني التطوير أي الاهتمام بتقييم العمل واكتشاف معوقاته والاستمرار في التطوير لمرحلة ما قبل الكمال ولا يوجد لكلمة الكمال وجود عند اليابانيين فهي كلمة تعني الموت فالكمال هو تقييم لما بعد الحياة حين يتوقف الإنسان عن العمل لا يخطئ ولا يتطور وحينما يكون حيا سيخطئ ومن الضروري اكتشاف هذه الأخطاء وإصلاحها والوقاية من تكرارها ليستمر التطور والوصول لمرحلة ما قبل الكمال قد تكون الفلسفة اليابانية مهمة للتقدم والنجاح كل واحد فينا بيغلط كل واحد خطاء تعالوا نشوف ازاي بنغلط تعالوا نراجع حياتنا ما احنا كلنا بنخطئ بس ما عندناش حد لا او عند اليابانيين ما فيش حد ما بيشتغلش ولذلك كل واحد بيشتغل وقد يخطئ فيتعلم من اخطائه ما عندهمش حاجة اسمها بطالة لأن البطالة تعني الموت بيشتغل أي حاجة ويتعلم كل حاجة لأنه بيستثمر رأس المال البشري أول قواعد في الاقتصاد وأنا الدكتوراه بتاعتي في اقتصاديات تطوير الموارد البشرية ودورها في التنمية البشرية دراسة اقتصاد أول عنصر في الاقتصاد القوي هو الإنسان رأس المال البشري أكتر حاجة موجودة عندنا في مصر أكتر حاجة موجودة عند الناس الأغنياء واكتر حاجه موجوده عند الناس الفقراء واكتر حاجه موجوده عند الاحياء الراقيه واكتر حاجه موجوده في العشوائيات واكتر حاجه محتاجين نشتغل عليها تعالوا نشتغل على راس المال البشري تعالوا نشوف ازاي ننهض بالإنسان مش بنقول ان الدين ينهض بالإنسان والأخلاق تنهض بالإنسان والثورة محتاجة الإنسان وكلنا قمنا أو كتير مننا بلاش كلنا كتير مننا قاموا بالثورة عشان الإنسان يعيش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية مش عشان الإنسان مش الطرق والكباري بتتعمل للإنسان مش المباني بتتعمل للإنسان مش التكنولوجيا بتوجد للإنسان مش اللبس عشان الإنسان يستر بيه نفسه مش الإعلام عشان الإنسان ينمي بيه فكره ويغذي بيه عقله مش الدين عشان الإنسان يعيش في رفاهية وسعادة حقيقية قبل الموت وبعد الموت تعالوا نشوف ازاي ننهض بالإنسان تعالوا نعمل نقط وتعالوا نطلع بره الدايرة تعالوا يا أهل الدين والأخلاق وأهل المساجد نطلع بالدين خارج المساجد ليكن الدين المعاملة حقيقة ليكن الإنسان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي بين الناس قرآن يمشي بين الناس مش بس في المسجد ويا أهل العلم والتطوير اعرفوا أن لكم رب رب اللي بيبعث فيكم الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية فكلنا نفس من هذه الروح التي نفث فيها الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف الثروة الحقيقية احنا احنا البني ادمين احنا اللي هنطفي السيجارة واحنا اللي مش قبل ما نخش شركة نرمي 100 عقب سجارة قدام باب الشركة مش احنا اللي هنقعد ندخن في اماكن عيب ندخن فيها عيب عيب العيب بيطلع من جوانا تعالوا نربي نفسنا وتعالوا نشارك بعضنا وناخد اتصالاتنا اللي هتبقى في ثروتنا البشرية الحاجة سناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم دكتور محمد ربنا يبارك في حضرتك وجعلك الله مصدر لكل بهجة وسعادة وفرحة آمين يا معها, رب معها النفع والإفادة آمين.
ومزيد من القرب لله عز وجل وبحرية جعله الله في ميزان حسناته يا رب إن شاء الله إن شاء الله ربنا ومبا- يكرمك ومب- ومبارك لقناة الرحمة ثوبها الجديد ألبسها الله لباس التقوى اللهم آمين يا رب اللهم آمين يا رب الله اللهم اجعلنا ممن كتب الله في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول آمين يا رب ولا تجعلنا نقف عند صغائر الأمور يا رب.
حتى حتى نلحق بركب المتقين وبركب الدول المتقدمة بمنهاج رب العالمين اللهم آمين يا رب ربنا يكرمك يا حاجة سناء ويبارك في يا- حضرتك ح- ممكن أقول حاجة اتفضلي اتفضلي هقولها بسرعة عشان ما أخدش وقت لا اتفضلي يقول جل في علاه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والله ما رأيت حرية مثل ما نحن فيه الآن نعم.
الكل يتكلم على كل المستويات وبكل تنو- تنوعاتها حتى إنها استخدمت بعشوائية من قبل المسلمين أنفسهم نعم وأساءوا عن غير عمد نعم.
ردا على السفهاء الجهلاء المستهزئين من المعارضين والإعلاميين نعم.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب أي منقلب ينقلبون نعم.
ولا بد أن نلتزم حسن الخلق في كل الأحوال نعم.
وآن الأوان أن نكون بحرية حقيقية منصفة حرمنا منها لسنوات ولكن وكما يقول جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس آن الأوان أن نقول بحرية نعم.
أن الدين هو السياسة والسياسة هي الدين نعم.
بل الدين هو مصدر ومنبع وأساس كل شيء من سياسة واقتصاد واجتماع وتربية وبناء وأشياء كثيرة نعم.
وما فات وإن كان عسير فأصبح يسير بفضل الله نعم.
آن أوان العمل والبناء والتطوير والإبداع والنظام والإتقان وعلو الهمة والصبر وعدم اليأس تحت مظلة إعمار الأرض إعمارا يرضى الله به عنا فالكل يعمل كل في موقعه نعم.
بإتقان وإخلاص ومراقبة لله عز وجل نعم.
حتى ننهج بالاقتصاد والتعليم والبحوث العلمية ولقمة العيش التي تهم وتشغل الغالبية العظمى نعم.
نتكامل ونتحد جميعا من أعلانا إلى أدنانا فلا يغني جزء عن كل ولا كل عن جزء مع الأخذ في الاعتبار قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ضعوا الناس عند منازلهم وأيضا ليس منا من لم يرحم صغيرنا نعم.
وبهذا وبفضل الله نخطب للعالم أجمع كيف ينهض الإسلام بالمسلمين إلى الرقي والإصلاح والتطوير إيه- إذا فعلنا ذلك كله بتعاليم الله على أرض الواقع بهمة ونشاط وإنقاذ للذات وبن- وبنية خالصة والتغيير للأفضل والبناء في كل الاتجاهات حتى تكون مصر قوية مصر آمنة بإذن الله فاللهم وفقنا جميعا إلى ما آمين.
تحب وترضى وجزاكم الله خيرا وجزاك ان شاء الله حاجه سناء ربنا يا رب يكرمك ويبارك فيكي و... ويعني يجعل ده تدخلك ما شاء الله في ميزان حسناتك ان شاء الله اختنا ايمان من الاسكندريه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ازي يكرمك حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله ربنا يحفظك علي صوتك شويه بعد اذنك
حاضر. ربنا يجعلك يا رب في ميزان حسنة الدكتور إبراهيم يا رب.
امين يا رب ان شاء الله ربنا اللهم آمين.
يرحمه ورحمة الله عليه يا رب.
امين يا عايزة رب أقول لأمي سناء جزاك الله خيرا وأمي أم عصام وعايزة أقول لأخت هنا والله إني أحبكن في الله.
جزاكم الله خير ربنا يكرمك يا رب اختنا ايمان جزاك وبدأ الله خير الشيخ محمد حسن يا رب أن يطيل عمره ويحسن عمله يا رب اللهم آمين يا رب العالمين.
جزاكم الله خير ربنا يحفظك يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا يا اختنا ايمان جزاكم الله خير تعالوا نشوف آه، بس اليابانيين عملوا ايه تعالوا نشوف اليابانيين استثمروا راس المال البشري وما زلنا نحن نتحدث ان اقوى حاجه عندنا احنا كمسلمين هي الدين بس تعالوا نشوف ما اليابانيين ما كانش عندهم الاسلام اليابانيين استخدموا كل معاني الاسلام اللي موجوده جوه جوهر الدين من اتقان العمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه لب الدين سيدنا عمر بعت برساله كان سيدنا عمر في عهده الفتوحات الاسلاميه وكانت المقوله المشهوره لقد كنا رعاة للغنم كنا كلنا في اي حته يعني ما عندناش يعني الحضاره الكبيره يعني مهما كانت الحضاره الانسانيه فأعزنا الله بالإسلام فإن تركنا الإسلام أذلنا الله دي كانت الحضارة اللي موجودة في عند العرب أو في شبه الجزيرة العربية طب الإسلام ما هو الإسلام؟ جوهره إيه؟ توحيد وعقيدة خالصة لله مع اتباع كل ما أمر به الله طب كل ما أمر به الله هو المنهج الذي يرفع الإنسان في أعلى القمم البشرية والإنسانية عشان تبقى عنده الرفاهية طب لو بقى زينا زي الناس واختلت العقيدة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ربنا ما قالش الكلام ده للمؤمنين خالص الآية ما بتقولش كده ولا للمسلمين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا لذلك الشيخ محمد عبده لما راح للغرب ولسه هنرجع للتجربة اليابانية فسألوه كيف حال الناس هناك بلا إسلام قال والله وجدت إسلاما يطبق بين الناس بلا مسلمين الكلام بمعناه طب واحنا وجدتم مسلمين بلا اسلام طب تعالوا نطلع للجوهر هما اليابانيين عملوا ايه اليابانيين كان عندهم الاخلاق عندهم التربيه عندهم القدوه عندهم الاصرار عندهم الايمان بالقضيه عندهم كل الاخلاقيات اللي موجوده في لب الاسلام وتعاليمه اللي بيدعو ليها الكلام ده انا شفته في التجربه اليابانيه شفته لما كنت في اليابان كنت في اليابان شفت عندهم كل الكلام ده لدرجه الكلام ده قلته قبل كده يمكن في نفس البرنامج او في نفس المكان لدرجه ان الرجل اللي عنده حاجه و80 سنه اللي واقف باخلاق مهذبه وهو شايل الفوطه عشان انا اتوضى لان هو بيحافظ لي على ميعاد الصلاه لانه يعلم انك ان كنت صاحب عقيده فلازم تتمسك بهذه العقيده وإذا كنت تعبد ربا أعطاك تعليمات زي ما بيقولوا لازم تنفذ هذه- هذه التعليمات فبيساعدني واقف شايل الفوطة هو ومدير شركته وسكرتيرته 80 سنة وشوية و70 سنة وشوية و60 سنة وشوية وأنا لسه شاب صغير أستحي إن أنا أعمل كده لكن شايلين الفوطة وهو جايب لي اتجاه القبلة وهو جايب لي ما يشبه سجادة الصلاة وهو بيخيرني بعد ما أصلي يقول لي أنا أعلم أن الله واحد ويعلم أن الله واحد وأن هذه الأخلاق السماوية الربانية رغم أنه ما بيعبدش حتى دين سماوي لكن هذه الأخلاق في أي دين هي أخلاق واحدة كل البشر عارفين أن الصدق, الصدق فضيلة والكذب رذي- رذيلة لو كذبنا احنا مسلمين الكذب رذيلة لو كذبنا واحنا مسيحيين الكذب رذيلة لو كذبنا واحنا ملحدين اللهم عافينا يا رب جميعا الكذب رذيلة لو بوذيين الكذب رذيلة لو ولا حاجة الكذب رذيلة تعالوا يا مسلمين يا أهل الله يا أهل الكتاب يا أهل الصدق والحضارة والأخلاق الصدق فضيلة إتقان العمل فضيلة اليابانيين الكلام ده عرفوه كتبوا عنهم واحد من أعظم المفكرين اليابانيين اسمه شيبوسا إيتشي وهو بيتكلم عن العمل بيقول لن لن ينجح أي عمل مهما كان إذا لم يكن لدينا الشخص المناسب لإدارته فالأعمال الحقيقية هي الفرد أولا ويأتي أي شيء بعد كده تعالوا نربي نفسنا مش بس الأخلاق الفضائل المظاهر محتاجين مع كل ده إتقان العمل الرجل المناسب في المكان المناسب الكلام لشيبوسا اي ايتشي احد المفكرين اليابانيين ومعلش سامحوني يعني اعظم اقتصاد موجود في العالم لو شلنا السلاح هو الاقتصاد الياباني واعظم ادخار واستثمار واحتياطي نقدي في العالم عند اليابانيين واعظم انتاجيه واكفأ جوده في العالم عند اليابانيين وفي الصناعات اليابانيه في كل المجالات وكل العالم ينظر للشخص والإنسان الياباني عشان كده بنتكلم عليه اللي بيقول إن الثروة الحقيقية لدى الأمم ليست بما يعيش تحتها مش بالنفط ولا بالذهب ولا بالغاز بل بمن يسير فوقها هكذا أثبتت اليابان في زماننا أن الرهان على العقلية الإنسانية بتنميتها وذلك هو الطريق الوحيد نحو نهضة قوية مستمرة اليابانيين اشتغلوا كده تعالوا احنا نشتغل على كده تعالوا احنا المصريين نشتغل على البني آدم المصري بأخلاقه بجودته بحميته بانتمائه لبلده مش بسلبيته بقول لكم الخناقه اللي كنت بتخانق فيها مع نفسي اللي لسعت يعني زي ما بيقولوا عند المطار كلنا في مركب واحدة اللي مطنش واللي النهاردة وأنا جاي من التجمع الخامس عملوا لنا إشارات مرور جديدة بقف فيها أودي انتظار بيعدي اتنين تلاتة كده مش في دماغهم لأن الدنيا واسعة مش بيقفش في الإشارة الحمراء بس في ناس بتتكسف في بعد شوية ناس بتقف في كتير بيقفوا وبتبقى الإشارة حمراء الناس واقفة في الآخر والإشارة خضراء الناس ماشية هنبدأ بنفسنا وهنتعلم نعمل كده هو ده البني ادم اللي هننمي بيه اللي يتعلم يعني ايه نظام اللي كنت بقول لكم اقول لكم تاني على الراجل الالماني السكران اللي كان اخواتي في سنه 78 بيعدوا الشارع ورفض وهو سكران تماما انه يعدي الشارع بقوا متعجبين فسابوه وشافوه يمشي ازاي فراح وقف في مكان عبور المشاه واستنى الاشاره لما ادت للمشاه اخضر وعدى الطريق وعدى تاني ووصل على بيته واحنا بنعدي كده عادي لانه اتعلم النظام هم دول اللي عملوا العربيه المرسيدس والفولكس فاجن واللي عملوا الاودي واللي عملوا اكبر تكنولوجيا للميكنه في العالم كانوا بيحاربوا بعض الامريكان والالمان واليابانيين اللي كان عندهم في الحرب العالميه الثانيه 22 مليون قتيل راجل 22 مليون اللي بيتكلموا ايطالي واسباني وفرنساوي وبرتغالي ودنماركي اللي ما عندهمش بلدين فيهم لغه واحده مفيش بلدين فيهم لغه واحده ولا بلدين فيهم ديانه واحده ولا بلدين فيهم مذهب واحد كلهم مفركشين عكس بعض وبرغم من كده هم دول اللي عملوا التشنجن التشنجن معاهده طلعوا منها فيزا واحده وطلعوا منها الاتحاد الاوروبي بعمله واحده وعملوا بيها اليورو اللي بقى أغلى من الدولار وعملوا بيها وزير خارجية واحد بيكلم العالم بلغة واحدة ولهجة واحدة مش اللغة تعني الفرنساوي والأسباني والعربي ولا الإنجليزي لا لغة منهج وطريق وخط سير بيمشوا عليه استثمروا البشر فيه فبقت الساعة هناك للفرد الواحد أكتر من 500 جنيه الساعة وبقت عندنا الشهر كله ما يجيبش حتى 150 جنيه حتى زلقينا ال 150 جنيه ايه اللي حصل تعالوا احنا نجود نفسنا تعالوا نقف في اشاره المرور تعالوا حتى يا مدخنين يا رب توب عليكم من التدخين احبكم واكره التدخين وكلنا لازم نفهم كده حتى لو دخنت يا اخي دخن في مكان المدخنين ولو انت مش عايز تشتغل ضابط ولا امين شرطه ولا عسكري ولا تشتغل جو في الجمرك ولا في اي حته سيب المكان لله يا اما خد الموضوع بلدك قضيتك وانت اللي بتركن مخالف لله لو مش مكسوف وبتعملها غصب عنك لان ممكن اعملها عادي يعني ما ممكن اركن مخالف وياما يعني بنخالف وياما بنغلط لكن على الاقل بتبقى مكسوف بتبقى بتجري عشان ما تبقاش انت ده انت المخالف تخيل منظرك يا اخي في حته تانية وتخيل منظر الناس عليك وهم بيشوفوك ولو سمعت الحوار اللي بيقوله الراجل اللي واقف في شقته بيصور الشارع المصري في حته كويسه جدا يعني ما صورش ميدان رمسيس ولا العتبه ولا اللا نظام وقت خروج الناس من صلاه الجمعه امام المساجد او وقت صلاه التراويح وهم راكنين العربيات عشان يلحقوا الصلاه ويقفلوا على عربيه تكون اسعاف او اتوبيس يكون بينقل الناس لاعمالهم واشغالهم تعالوا احنا نراجع نفسنا في ثوره حقيقيه مش هركن مخالف هتقن عملي النهارده عندي حد اعرفه حبيبي بحبه يعني بيجي الشغل الساعه 11 الظهر ويمشي الساعه 5 6 المغرب ليه اصل عنده حاجات يعني وهيشتغل في البيت وبقول لهم تعالوا نتعلم الجوده لو انت بتشتغل 8 ساعات اتقي الله واشتغل ال 8 ساعات بس خلي الثمان ساعات لو انت شغلك مكتبي قاعد على مكتبك لا فيهم صلاه ولا فيهم وضوء ولا فيهم اكل وبالتالي طبعا ما اكيد ما فيهمش يعني شرب سجاير هم شغل شغل بعد كده خد overtime لان الثمان ساعات عمل في المانيا برضو واخواتي برضو وحد حبيبي برضو افتكر ان الموضوع يعني في الوقت الثمان ساعات دول ما هم بياخدوا بالساعه ويمكن او اللي اكتشفوا بعد كده انه مش بالساعه ده بالدقيقه وافتكر انه يقضي وقته وخلاص فبقوا هم بيمسحوا الازاز ولا بيعملوا شغلانه وكانوا بيمسحوا الازاز ففيهم واحد يعني حب يضيع وقته يشرب له سجاره يشرب كوبايه شاي عقبال الوقت ما يخلص يعني وبعدين لما جه يقبض اخر الاسبوع اكتشف ان بيدوله في الثمان ساعات ساعه مثلا ولا حاجه فقال لهم ايه ده؟ ده انا شغال الثمان ساعات قالوا لا من الدقيقة كذا للدقيقة كذا في الساعة كذا من 10 و12 دقيقة ل 10 25 دقيقة كنت بتشرب سيجارة من 10 45 دقيقة ل 10 53 دقيقة كنت بتشرب شاي من الساعة 11 و35 للساعة 11 45 كنت بتكلم صاحبك من الساعة 12 و13 دقيقة للساعة 12 وكذا قعدوا يحسبوا له ما اشتغلش تلت ساعة اوعى تكون الموظف المصري يا اخي اتقي الله في نفسك وفي دينك وفينا اللي مجمل شغل الموظف المصري في الشؤون الاداريه مش احنا اللي قلنا ده العالم اللي بيقوله بنتفضح مجمل انتاجيته 12 دقيقه في العالم ونقول الصينيين رخاص الصينيين مش رخاص الصيني بيقبض 2000 و3000 دولار في الشهر بس انتاجيته انتاجيه عامل يستاهل في اوروبا 12 و20000 دولار انت انتاجيتك بتعمل كده دولار ده يعني النهارده لو خدناه وهو ضارب في السما 6 جنيه و60 قرش حاجه كبيره قوي انتاجيتنا واقعه ليه؟ لان حتى الراجل اللي بينظف الشارع وبيصعب علينا وبنديله صدقه لله اه يعني الله اعلم بياخدها صدقه ولا بياخدها هو سحت هو واقف ماسك بس المقشه واقف على الاشاره وطلع بيأجر الافارول عشان ياخد بيأجره من 20 جنيه ل 60 جنيه عشان يشحت مش عشان ينظف الشارع والمشرف بتاعه بيقاسموا في الشحاتة لما بيديله الأفرول إلا من رحم ربي لازم نعمل ثورة حقيقية على نفسنا على سلوكياتنا وأنا أبدأ بنفسي وأعمل على نفسي وعشان كده صوتي رايح مش قادر أتكلم عشان كده بنغير حتى شكل البرنامج بنغير شكل برنامجنا اليومي لما نقوم نقوم لله ونجتهد لله ونصلي لله ونتعبد لله وشغلك لله وتربيتك لعيالك لله وقعدتك مع مراتك وولادك لله حتى لو انا مقصر خليني اقول لكم الكلام دوت لله الاتصال اللي يمكن الاخراني ناخده قبل ما يقطعوا علينا البرنامج كله لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله انقطع الاتصال طيب معلش يعني حاولوا تاني تعالوا نقول احنا هنطلع ازاي هنطلع من أزمة الدولار ازاي وأزمة السياحة ازاي ايه اللي يوقف واحد في الشارع في وسط الزحمة دي ويكون جاي سايح ولا جاي يستثمر امواله ولا جاي يدفع فلوس ولا جاي يشغل عامل يعمل له اضراب علشان يشاركه في ملكه ايه ده ايه ده ليه مين ليه ليه يجي لنا مستثمر كده كلنا مفكرين ان اه طبعا الناس عندها طلبات والمطالب الفئويه طبعا حقوق لاصحابها بس هنلبس في الحيطه كلنا وهنغرق في المركب كلنا وده كلنا ما ساعدناش بعض واخدنا بايدينا بايدين بعض وضحينا شوية عشان بلدنا وبقى عندنا همة وعزيمة وحاربنا الماضي بسلبياته لو ما حاربناهوش زي اليابانيين ما كانوا بيقولوا كده والكلام بيقولوا سر النهضة اتنين إرادة الانتقام من التاريخ السلبي من الهزيمة من ان احنا بقى بنشحت في دول الخليج وبنشحت في دول أوروبية وبنغصب صحون في أمريكا ولا في إيطاليا لأن يبقى عندنا ثورة حقيقية نطلع من نفسنا رجالتنا زويل مش عيب نمسح صحون مش عيب نشتغل شغلانه دنيا العيب ان ما يبقاش عندنا جوده ان ما يبقاش عندنا مهنه ان يتفضل علينا البنجلاديشي وهو أح يمكن احسن مننا عند ربنا بس بيدي انتاجيه مصر لما بيجي فيهم مصنع نسيج بيدور يجيب من بنجلاديش عمال للنسيج لان احنا لا نتقن صناعه النسيج واحنا شركه النصر المحلة للغزل والنسيج والقطن المصري ما نعرفش فين فعندنا إمكانيات جبارة وعندنا نهضة نقدر نعملها احنا عايزين نقول اه الإخوان خدوها وراحت خلينا نقول الإخوان خدوها وراحت وفي الآخر برضو احنا اللي هنغرق البلد بلدنا والإخوان ناس جوه بلدنا والرئيس واحد جوه بلدنا و السلفيين ناس جوه بلدنا والليبراليين جوه بلدنا والعلمانيين والمصريين والمسلمين والمسيحيين وخلونا نقعد نطحن بعضنا لحد ما في الاخر احنا كلنا هنغرق بس بالرغم من كده ان شاء الله مش هنغرق وانا متفائل خليني اقول لكم متفائل باللقطات اللي هنشوفها دلوقتي تعالوا نشوفها ونطلع بره دايره الشد الشديده دي نشوف من شوارعنا ونشوف احنا هنعرف نغيرها ازاي لان ان شاء الله هنعرف تعالوا نشوف التقرير دوت ونشكر اللي عمله ما شاء الله عمر عادل اللي انا شفته على النت يعني ربنا يكرمه ونستنى منه الحاجات اللي جايه تعالوا نشوف التقرير ده ونكمل والله ربنا يكرمه عمر يعني عادل انا ما اعرفوش لكن نتمنى ينزل حاجات كتير بلدنا فيها حاجات كتير سلبيه فيها مشاكل فيها ناس بتشرب سجاير في المطار فيها ضباط ما شفتهمش في المطار فيها شوارع بايظه من التكرار فيها حاجات كتير قوي بس برضو بنشد السيفون والحمد لله بناخد بالنا ما نشربش سجاير وبفضل ربنا بنتعلم من الدروس بتاعه النداله ربنا يعافينا وكلنا هنكسب حمص في الاخر لو ما لحقناش بلدنا وبدانا بنفسنا وخلينا نفسنا برضو ولاد النكته واللي دمنا خفيف واللي عارفين ان تبسمك في وجه اخيك صدقه واللي هنغير ال 111 اللي وجعت لي راسي ديت ونبتسم لان عندنا تفاؤل وامل لان لولا الامل ما كانت الحياه هنعيش باملنا واللي عايز يسيب مصر ربنا يعينه بس احنا مش هينفع نسيب بلدنا وزي ما رجعنا بعد الثوره عشان نعيش فيها ونربي عيالنا ان شاء الله هنستمر وهتستمر مصر اللي عاجبه عاجبه واللي عايز يغرق في المركب هو هيغرق كلنا مع بعض وكلنا ايد واحده شدوا حيلكم يا رجاله تعالوا نساعد بعضنا وكل سنه وانتم طيبين وكل ايامنا طيبه بهنا وسعاده وسرور وعمل طيب وحاجه واحده بس هتعملها فكر فيها زي ما انت عايز ترمي الزباله جوه الباسكت ما تمشيش مخالف ما تركنش غلط ما تحملش اكتر من الحموله اعمل اي حاجه بس بالله عليك اعمل حاجه كل واحد فينا يعمل حاجه انا هبدا وهقف في اشارات المرور الحمراء ومش هركن صف تاني الا يعني لو خلاص بقى ربنا يكرمنا ويكرمكم بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم هوصيكم كل ليله بركعتين في كل ليله قبل ما تناموا تهجد لله تدعوا لنا وتدعوا لنفسكم وندعي لمصرنا وسوريا وبرما وكل بلادنا وندعي يا رب يكون العالم افضل واحسن ونكون احنا رحمه للعالمين نراكم بالف خير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته